أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا ومن الناس أجمعين اللهم أذق قلوبنا برد حبك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك كنا قد تدارسنا على مدى المحاضرات السابقة الكلام حول معرفة الله تبارك وتعالى وذكرنا أن هناك علامات لهذه المعرفة من عرف الله لابد أن يكون فيه كذا وكذا من الصفات وقلنا احنا ابتديناها من هنا لاعتبار أول حاجة أن الواحد يستكشف نفسه يعني كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك الكل بيقول احنا بنحب ربنا احنا عارفين ربنا او حتى لو يعني مش المعرفة القوية قوي لكن عندي مقدار من المعرفة انا عايش بيه وهو ده اللي مرسخ معاني الايمان في قلبي حدود الكلام ده ربما تكون مش واضحة سلسلة تعرف هي مقصدها الاساسي ذلك انت واصل لغاية فين من خلال الصفات للناس اللي عرفوا ربنا سبحانه وتعالى انت عايز تعرف ربنا اتصف بهذه الصفة انت فعلا وصلت لمرحلة جيدة يبقى اعرف انت فين من الطريق علشان تستكمل الجوانب الناقصة عندك هو ده الموضوع اتكلمنا في الدرس الثاني بعد ما وضعنا الملامح العامة للصفات دي صفات العارفين خدنا في الدرس التالي العظمة والهيبة على أنها أول هذه الصفات ثم كان في الدرس الماضي الكلام على السكينة واليوم محو العلائق قال الشبلي ليس لعارف علاقة ولا لمحب شكوى ولا لعبد دعوى ولا لخائف قرار ولا لأحد من الله فرار كلام جميل وعايز يتفهم كده احنا بس هناخد منه الكلمة الأولى العبارة الأولى ليس لعارف علاقة وإن كان كل كلمة منها تحتاج إلى درس خاص ليس لعارف علاقة يبقى القلب مش متعلق بسواه ولا لمحب شكوى يبقى هو بيقول العلامات علامة العارف علامة اللي فهم علامة الذي بلغ المنزل ألا يكون في قلبه أدنى تعلق بسواه سبحانه وتعالى والمحب لا تراه يشتكي وده يتماشى مع كلام ذنون لما بيتكلم على أعلام الرضا فيقول أعلام الرضا إيه ثلاثة قال لا اختيار له قبل القضاء ولا يجد مرارة بعد القضاء فقدان المرارة بعد القضاء وقال وأن يهيج الحب هيجان الحب في حشو البلاء هيجان الحب في حشو البلاء معناه ايه وهو مبتلى ما تلاقيوش بيشتكي بيحب هو ده اللي بيقول أحبه إليه أحبه إليه فبينطلع لأعلى المنازل منزلة الرضا عشان كده ولا لمحب شكوى ولا لعبد دعوة لو أنا قايم بمقام العبودية يبقى لن أدعي لن أعترض مش هيبقى متماشي مع الذل والانكسار اللي هو معنى العبودية كمال الحب مع تمام الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى فهيدعي ليه أنا عبد لا وجه للاعتراض ولا وجه للادعاء ولا وجه إلى أن يقول أنا أنا مين أنا عبد فلا يدعي صفة ليست فيه فعشان كده العبد أبعد ما يكون عن الكبر يعتز لكن لا يتكبر إنما اللي عنده الدعوة دي اللي عنده رؤية النفس دي هو ده الذي يدعي تبتدي بقى تلاقيه إشكاليات التعارض العقلي مع النص الشرعي مش مقتنع مش داخلة في دماغي صراحة الموضوع مش كده يستحيل يكون كده هو ده وكل واحد بطريقته خد شوية علم شرعي يبتدي يستخدم العلم الشرعي بتاعه في الكلمتين لا ما عندوش هو نظر عقلي وثقافة يبتدي يقول لك لا لا لا فهو ده يرى نفسه بعين ليست هي عين الازدراء وعين الاحتقار وليست هي العين التي ينبغي أن ينظر بها إلى نفسه ما بيشوفش عيوب نفسه إنما ده منشغل بإيه؟ منشغل برؤية النفس ورؤية العمل والجانب الإيجابي اللي في حياته هو ذكي هو عنده مهارة معينة هو عنده بعض الإمكانيات الخاصة اللي بيتميز بها عن الآخرين ولا لعبد دعوة ولا لخائف قرار لو تلاقيه في الطريق محلك سر ما بيتقدمش لا يقيم هذا القانون الذهبي عند أهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص فإن لم يكن يزيد فإنه ينقص لو تلاقيه واقف واقف في الطريق يبقى ده مش خايف إنما الخايف طول الوقت قبل ولا حبط راضي ولا ساخط مشغول بالخواتيم همته العارفين بالخواتيم تلاقيه مشغول بالايه بالخاتمه بما يختم ليه تيجي تقول له ربنا يفتح عليك ما شاء الله لا قوه الا بالله اليومين اللي فاتوا دول يلا كده واعمل كده يقول لك بس ربنا يتقبل بما يختم ليه مشغول بده ولا لخائف قرار ولا لاحد من الله فرار فاين تذهبون ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله الها اخر ودي مدخل الدرس هو مدخل الدرس في الآية دي ولا تجعلوا مع الله إلها آخر الألوهية إيه؟ الألوهية الله سبحانه وتعالى الإله أي المعبود المألوه المحبوب لذاته الذي يذل وينقاد إليه ويخضع له سبحانه جميل؟ فلما يقول ففروا إلى الله ما تخش السكة تانية اجري إلى السكة دي وابعد وفر لان في حاجات هتكلبش فيك في حاجات هتتخطفك في حاجات هتتعلق بيك هتلاقي دنيا بتسحبك هتلاقي شغل وزوجة ومنصب وهدف دنيوي وبيئة محيطة بتشد فبيقول لك ففروا إلى الله ابعد إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر فك العلائق العلاق لانه لما يجيب اله يبقى دور على طول في المحل ده انه بيتكلم عن قضية تمس الذل وتمس الحب فبيقول لك لا تجعلوا مع الله الها اخر اوعى تحب حد زيه اوعى تعلق قلبك بحد زيه اوعى تذل لشهوة ولا لانسان ولا لاي شيء لا تذل لاحد لا تذل الا له ولا تجعلوا مع الله الها اخر هنا نبتدي من خلال هذه الايه عرض هذا الموضوع الذي هو من أخطر الموضوعات التي على السالك إلى الله أن يعتني بها ويعرف المزالق التي توقع الناس في شراكها والنهاردة الجلسة مع ابن القيم في الغالب بل يعني 90% لأنه ابن القيم فارس هذا الباب خاصة تعالوا نتأمل كلام الإمام ابن القيم في بيان أهمية قضية التعلق بغير الله وخطورتها وأضرارها قال الإمام ابن القيم في الفوائد المطلب الأعلى موقوف حصوله على حاجتين خد بالك المطلب الأعلى إيه مطلوبك إيه هدفك بيتكلم في قضية الهدف بتوع الإدارة بقى اللي بيقعدوا يتكلموا في قضية الهدف والكلام ده أهو ابن القيم بيقول بيقول المطلب الأعلى الهدف الحقيقي اللي أنت تعيش له إيه واقف على حاجتين عشان تعرف تحققه همة عالية ونية صحيحة فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليه لازم يبقى عنده همة لازم يبقى عنده القوة العملية نصعد عنده القوة العلمية القوة العلمية دي المفروض تنتج ايه نية صحيحة وعنده قوة عملية إرادة وعلو همة يدفعه للسير اللي ما عندوش الاثنين مش هيوصل هيبقى عايش فين بقى في بحر التمني طول الوقت كده هيبقى عايش في بحر التمني هتلاقيه ده طول الوقت قاعد بيقول لك انا عايز ابقى انا السنه دي حاطط لنفسي مش عارف ايه وما بيتحركش نيته اما مدخوله فيها غش يا اما همته فيها مشكله وليه فيها مشكلة لأنه الهمة دي بيبقى ليها بواعث والبواعث دي مرتبطة بقضية النية برضو ايه المنشط الايماني اللي بيحركني ايه النار والبركان اللي جوايا بيتفجر فبيخليني عايز اتحرك عايز يبقى اعمل شيء فاللي مش عنده الهمة العالية واللي مش عنده النية الصحيحة يستحيل انه يوصل هيقعد يتفرج بس كده طول الوقت يتفرج ايه الجنة يا سلام مفيش احلى من كده يعيش بحر التمني ان الهمة اذا كانت عالية يحصل ايه بقى تعلقت به وحده دون غيره وده الشرط حد يجي يقول لك ان فلان مثلا الحائز على جائزة مش عارف ايه الاستاذ الدكتور كذا كذا كذا ده معناه ان هو راجل شغال ومثابر وبيشتغل بال 18 ساعة وبيعمل مش عارف ايه فاحنا في مصطلحنا ده انسان عنده علو همة قال لا مصطلح علو الهمة كده ده مصطلح شرعي لا يطلق الا على عمال الاخرة الناس اللي معلقة قلوبها بالسماء إنما الناس اللي متعلقة قلوبها بالدنيا لا يسمى هذا بعلو همة يبقى لازم يبقى عندنا ضبط في المصطلحات بيقول ابن القيم اهو الهمة إذا كانت عالية شرطها إيه أن يكون القلب متعلق بالله دون غيره مش شايف غير كده وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصل إليه شوفوا بقى الكلمتين دول وفهموهم واكتبوهم وانقشوهم فالنية تفرد له الطريق اللي هو الصراط المستقيم والهمة تفرد له المطلوب نقول تاني فالنية تفرد له الطريق يبقى صاحبنا ده مش هيشتت شمله صاحبنا ده مش هيبقى ملتفت مش هيبقى زائغ القلب مش هيبقى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء السكة واضحة الطريق واضح هو مركز فيه واضح تماما معلمه عارف يمشي فيه ازاي تفرد له الطريق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يبقى النية تعمل الكلام ده انه يبقى عارف سكته رايحة فين عشان كده هو ناوي ايه هو ناوي الجنة سكتك رايحة فين رؤية الله في الجنة ايه اللي انت اكبر مطلوبك ايه اكبر حلم بتحلم بيه يرضى سكة هنا ما عندوش هنا وهنا كل حاجة بتتوظف لخدمة هدف حقيقي هو عايش له هنا يا شباب كلنا بنقع هنا الاشكالية كلها يا اما بتزيين الشيطان اقول لك انت من ساعة ما نزلت الشغلانة الفلانية دي وانت ضايع واحوالك الايمانية عاملة تقول لي لا المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف اليد العليا خير من اليد السفلى الكلام حلو بس ده السلفان لكن انت جواك عندك حظ نفس مش حق رب والصراع قدامي بين العبد وبين تلك العوائق والعلائق هنا حظ النفس حق الرب ها انا عايز ايه عايز اتجوز عشاني انا عايز فلوس عشان اعيش عايز اركب عشان ارتاح ارتاح للراحه الاخ بقى يبتدي يقول لك لا مش ليا قوي يا شيخنا الموضوع مش قوي كده انا برضو عايزه علشان خاطر اوظفه لخدمة الاخرة طيب يرى هذا في عملك جبنا العربية وركبنا واتجوزنا وخلفنا وعملنا ما شاء الله بقى التقدم في الطريق الى الله عز وجل مش انت كنت بتقول لو ان العوائق والعلائق دي عرفنا نتعامل معاها خلاص اهي ايه العائق دلوقتي العائق الشهوة عايز اعيب في نفسي ها يبقى انت اتجوزت لله ولا الحظ النفس حظ النفس والمشكلة فين انه ما بيبقاش بالصورة الواضحة ما بيبقاش حظ نفس كده مش اللي هو يعني جه بيقول لك بص من الاخر عايز اعيش لا لا بيزينها بيبتدي يقول لك عايز اعيش وفي نفس الوقت والله العظيم عشان ما اعملش معاصي الاتنين مع بعض من هنا بيخش المفروض ايه بقى المفروض التجريد تجريد النية يبتدي يشيل يعني هو ماشي كده لا يصمم على هدف وكل ما يجي الشيطان يوسوس بشيء او الواقع او النفس تضغط عليه وتقول له يا حبيبي مش كده والله يا حبيبي انت بتضحك على نفسك وانت مش عارف ايه لا هي سكتي كده ومش هزيغ عنها تحت اي ظرف من الظروف وتحت اي ضغط من الضغوط مش هيحصل انا عايش لده فعشان كده لازم يعيش الهدف ده يعيشه في خياله يعيشه بمحفزات طول الوقت انا عايش للجنة وما اعرفش ايه هي الجنة وما بحلمش بالجنة يبقى انت بتقول لي ان الصراط واضح وتفرد لك الطريق نيتك انت مش متواصل الحتة دي حتة الحب والتعلق وحتة الرضا وحتة المعاني دي بتاخدها كده بشكل ذهني يعني تسمع فيها درس تقرأ فيها كتاب وتعجبك قوي تقول ياه والله الحاجات دي حلوة قوي لكن لا تمارسها عملا يبقى بتضحك على نفسك عايشها بس في الذهن مش عايشها في الواقع الحل يكون ان انا ابتدي من تاني اصحح نيتي احتسب من جديد واجدد ما زلت اصحح اسلامي شيخ الاسلام اه صحح اسلامي لغاية ما هموت وانا قاعد بقول دخل فيها حظ نفس وانا هجاهد نفسي ان انا ما تبقاش كده لغاية ما اثبت بالتضحيات وبالبذل وبالمواقف انه ليس لحظ الناس وانما لحق الرب لما يحصل كده تبقى النية صحيحة والصراط يبقى امامك اما الهمة فتفرد له المطلوب المطلوب اللي انا عايزه ايه ده في السكة وده اخر الطريق النية بتمهد الطريق والهمة تبلغ المطلوب وتخليك مركز في حتة واحدة اخلص دي زي بتوع الدنيا كده انا دلوقتي عندي امتحان كمان شهر فانا همتي متعلقة بهذا الشيء فببتدي اركز فيه تركيز تام هو ده اللي يستتبع النجاح تمام كده يقول فالنية تفرد له الطريق الصراط يعني المستقيم والهمة تفرد له المطلوب ربنا سبحانه وتعالى بين هذه القضية بوضوح وبجلاء قضية الدنيا من كانت همه الدنيا ومن كانت همه الآخرة قال الله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة عشان لما الشيطان يبتدي يتكلم يقول والله مش حاجة بس يعني انت عارف ظروف الحياة والدنيا و... انا بجد اريد آخرة بس ما هو مش هتيجي الا بكذا يتقال لك ما تخشهاش من هنا ما تخشهاش من سكة الدنيا اطلبها منه ابتداء وهو ييسرها لك خلي القلب متعلق بالآخرة تجي لك الدنيا والآخرة وأتته الدنيا وهي راغمة إنما من كان يريد ثواب الدنيا يبقى كده هيضيع عليه ثواب الآخرة فربنا بيذكره بيقول له عندي الاثنين لو طلبت حاجة واحدة اطلب الآخرة اديك الاثنين اطلب دنيا ممكن تاخد دنيا بس ليس لك في الآخرة من نصيب وهي دي الآية الأخرى لما قال الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب اختار قضية واضحة تماما من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وبرضو اللي انت هتاخده في الدنيا يا ريت كل اللي هتتمناه هتاخده فيبقى انت كأنك حظيت بما طلبت لا هيديك اللي هو هيقسمه لك مش هتاخد كل حاجة ويستحيل حد يتمنى أشياء كل شيء خده يستحيل ليس هذا في سنة الله الكونية لازم يكون في أشياء تتطلبها ويحول بينك وبينها القدر من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا إذا النية تفرد له الطريق الهمة تفرد له المطلوب قال ابن القيم فإذا توحد مطلوبه اللي هو يقول لك إيه وحدة الهدف والتركيز على الهدف ووضوح الهدف الكلام اهو هو هو بيقول إيه فإذا توحد مطلوبه هدفه والطريق الموصل إليه كان الوصول غايته وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها لما أنا قلبي بقى متعلق بالدنيويات بص لفين لتحت يبقى في قانون الجاذبية بتتشد انت المفروض تبقى زي بالظبط كده ان الجواذب الأرضية دي كلها ملهاش تأثير عليك فانت بتطير شوف الجواذب الجاذبية الأرضية دي لما تبقى موجودة انت ماشي على الأرض عايز تعلو وتبقى في السماء لازم تتخلص من قانون الجاذبية ده هو ده طول ما انت باصص لتحت الجاذبية بتشدك طول ما انت بتحلق وبتبعد الجاذبية دي ما تبقاش موجودة فانت تطير يقول فإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة إليه يبقى سينقطع الطريق طالما بقى عندي أكتر من هدف بقى عندي دنيا على آخرة فتلاقيه في الآخر خالص لا بيحصل ده ولا ده خسر الدنيا والآخرة فمدار الشأن على همة العبد ونيته وهما مطلوبه المقدمة دي كلها عايز يوصل ابن القيم ليه بقى قال ولا يتم له انه نيته تبقى صحيحة وإن همته تبقى عالية لا يتم له هذا الأمر إلا بثلاثة أشياء رقم واحد ترك وهجر العوائد العادات تغيير العادات ما عادت الرسل ابن القيم بيقول كده برضه ما عادت الرسل شيئا مثلما عادت العادات عوائد الناس لأنه كذب ليه القانون ده اللي أنا ماشي عليه كله هيتشقلب دلوقتي وعايز تفهمني ان جدودي وان ابائي ان دول كلهم كانوا على ضلالة صعب قوي ان انا اغير النظام اللي حولي فهذه العوائد قال وهي تلك الرسوم والاوضاع التي احدثها الناس ادي اول واحد هجر الايه العوائد اتنين هجر العوائق التي تعوقه عن افراد مطلوبه وطريقه وقطعها العوائق بقى ايه عائق الشيطان عائق النفس عائق الدنيا الممثلة أمامه عائق صحبة السوء الموجودة عائق الشبهات عائق شهوات عوائق تعيقه عن إفراد مطلوبه فتلاقيه مشتت عايز عايز أه، طب ليه لأ يسمع كلمة تأثر فيه وهكذا التالتة وهي محل الشهاد قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب قالوا الفرق ما بين الاثنين ايه ايه الفرق ما بين العوائق وما بين العلائق قال العوائق هي الحوادث الخارجية والعلائق هي التعلقات القلبية عارف المشكلة بتبقى ايه يجي يقول لك مثلا انا مدمن اطلاق بصر انا متعود بيقولوا لي كده في التليفونات انا متعود اقوم ادخل على النت اخش على المواقع السيئة والله مش شهوة عادة خلاص انا بصبح اروح داخل اعمل كذا بقى عادة بالنسبة لي ده شيء مألوف فبحس ان انا بعد فترة لو ما خدتش ده ان انا فيها حاجة غلط ممكن ابقى كشهوة مش قوي يعني بس هو خلاص اتعودت على ده فعامل ايه في دي هنا دي المشكلة هو بيقول عادة بس هي عالق يعني هي دي من القصة ايه بقى علق حب الذنب في القلب فبقى فيه مشكلة قلبية وانا بقول في قضايا الشهوات ان كتير بيحلها غلط بيحلها على انها عوائق وهي علائق فلما اجي اقول له ايه ما تبص يعني وانت ماشي في الشارع اول ما تشوف امراه قدامك كده حط وشك الناحيه التانية خلصت الموضوع يا حبيبي انت عامل المشكله ليه ماشي هو ده الخارجي اللي هو ممكن يعرف يتحكم فيه بالطريقه دي لكن القلبي عشان كده قلت ربنا لما اتكلم في القضية دي قال ايه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون والمقام يقتضي بصير يعني لو احنا ماشيين كده بيقول لك شايفك عارف انت بتعمل ايه لو قال بصير يبقى بيتكلم على عينك اللي بتبص على الحرام لا قال خبير مطلع على اللي جوه على اللي جوه قلبك اصل اللي جوه قلبك ده اللي ادى الاوردر هو ده اللي ادى الامر ان انت بص وليه لا وليه ما يكونش حب الذنب بقى مرض في القلب تيجي تتحل المشكلة ظاهريا حتى لو قلت له ابعد عن المثيرات يبعد عن المثيرات بس في حاجة جوه قاعدة شغالة لازم لما اداوي اداوي الناحيتين العائق وداوي العالق اذا عوالق القلب دي اللي هي ايه عرفنا التعريف التعلقات القلبية قلب ايه بالمباحات شوفوا بقى المصيبة العوالق مباحات اه هو دلوقتي زوجته قرة عينه وحبيبته هي دي مشكلة ده هو النهاردة وفي بضع أحدكم صدقة وفي في امرأتك صدقة تعبديات اهي أقل ما فيها يعني لم نتكلم في منزلة الوجوب ولا منزلة الندب وتكلمنا في الإباحة علاقة بشرية ما بين رجل وامرأة ما فيهاش أي مشكلة لكن هو بالنسبة له مراته صنم في قلبه ممكن تبقى كده والعكس متعلقة بتعلق شديد والتعلق الشديد ده ليه عدة أمور غريزة امرأة ورجل وجانب تاني المجتمع لو العلاقة دي اتشرخت هتبقى مصيبة سودة ومن ناحية تالتة لو هو فكر انه يتجوز عليا هتبقى ليها مردود اجتماعي ومردود نفسي عليا فيمكلبشها في الناحية دي وبتتعامل بطريقة مرضية غلط بتتعامل غلط فالتعلق مذموم هو يستقبل الموضوع ممكن يبص إليها يعني بتتكلم بأناشيد الحب والغرام بس ده مش صح لأنه تعلق بغير لأنه تعلق مذموم ما بتديش الحب الفطري اللي هو ليه حدوده والعكس هي كل حاجة في الحياة ولو هي مش موجودة هو مش هيشتغل وهو مش هيعرف يعبد ربنا هي اللي بتظبط كل حاجة في الحياة ما ينفعش هي ليها مكان وفي مشاعر في أحاسيس وفي علاقة بشرية دي ليها حدودها بس مش معناها إنها تطغى عليك لغاية ما تصل إلى هذا الأمر ما بيعرفش يتحرك ما بيعرفش ياخد قرار ما بيعرفش يتحدى بعض الصعوبات بسبب العالق ده شوف بيقول ايه تعلق قلبي هي بالنسبة له كده وهكذا بقى شغله في ناس بالنسبة لها شغلها هي العالق تيجي تقول له تعالى نعتكف هو بيحب الشغل والشغل ده بالنسبة له ممكن يكون نفس الأحكام أنا بقول حتى يا عم يعني بيعمل عمل مباح ابن القيم جايب لك من تحت خالص يعني عشان ما تقعدش تقول انه في اي مشكله لا مباح ما قلناش حاجه بس حتى ده مشكله ممكن يتعلق بشخص صاحبه فلان يقول لك لما ده خرج من حياته ضاع ليه ده كله تعلقات قلبيه فاسده فما بالك بقى لو كان التعلق ده بحرام لو كانت العلاقه دي حرام او لو كان متعلق بذنب تبقى عامله ازاي وده موجود في القلب وربنا يطلع على القلب يلاقي قلبك زائغ في الحاجات دي قال وأصل ذلك اسمعوا عشان هو العبارة دي كلها والفائدة دي تلخيص كل حاجة في الموضوع لأنه هيقول حتى العلاج وإحنا هنقعد نفصل بيقول وأصل ذلك ترك الفضول بيقول هي ليه بتحصل بيحصل لأنه بيزود الحد اللي أنا لسه بقوله دلوقتي على الزوجة دي مع زوجها أو الزوج مع زوجته هو في إطار وفي حقوق وعاشرهن بالمعروف وفي إنما هو جنتك ونارك في إطار لكن لما بنزيد عن الحد هنا بتنقلب الأمور للضد فبيقول إيه وأصل ذلك ترك الفضول لو إحنا سيبنا الزايد ده والإسراف ده كان الموضوع يبقاش كده التي تشغل عن المقصود من طعام من شراب من منام من خلطة اللي هي مفسدات القلب فيأخذ من ذلك ما يعينه على طلبه ويرفض منه ما يقطعه عنه أو يضعفه أو يضعف طلبه والله المستعان يبقى ابن القيم بلخص لنا القصة بيقول السبب الرئيسي في التعلق هو الإسراف ومجاوزة الحد والعلاج هيبقى في الاعتدال هيبقى في انه يعرف يضبط ده طبعا عشان يعرف يضبط ده ده محتاج بقى تفصيل ازاي اعرف اضبط وما بقاش بقع فيه اسراف او تجاوز للحد قال في الفوائد برضه وهنا بقى وسع الموضوع شوية فهنقرأها بس كده من غير استطراد في ذكر معاني هذه الفائدة قال الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد تغيير العادات وقطع العوائق زي ما اتكلمنا قال العوائد بص بص العادات يعني هي دي بقى التفاصيل زي ايه السكون إلى الدعة والراحة هو واخد على كده تيجي تقول له انت عايز تبقى طالب علم لا يطلب العلم براحة الجسم فانت لازم تغير من العادات دي انت لازم تنام ست ساعات انا بنام تسعة لا لازم تغير العادة دي لازم تعود نفسك انك تقعد قدام الكتاب وما تقومش من على الكرسي لمدة ساعتين انا حركي ما بعرفش لا درب الملكة دي ابتدي زق عشر دقايق خلص بس الصفحات دي وخد كده بالمثابرة والمصابرة الموضوع يمشي معاك حاول تغيرها فالمهم عادته كانت فين عادته في شيء مباح عدتوا في السكون إلى الراحة وإلى الدعة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع بل هي عندهم أعظم من الشرع سلوا بلدنا كده عيب فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع انت عايز الناس تاكل وشنا انما لما تيجي تقول لهم الشرع كذا يعني عايزين نعمل فرح طب ما الفرح ده فيه مخالفات انت عايز الناس تاكل وشنا طب ما ينفعش يا جماعة نعمل كذا وكذا وكذا مالكش دعوة انت اشمعنى يعني بنت عمها جالها وبنت خالتها مش عارف حصل لها ومش عارف ايه وايه فيجعلونه اعظم من الشرع وربما شوف بقى كفروه او بدعوه وضللوه او هجروه وعاقبوه لو خالف العادة لمخالفة تلك الرسوم واماتوا لها السنن ونصبوا أندادا للرسول يوالون عليها ويعادون فالمعروف عندهم ما وافقهم والممكن ما خالفها ادي في الرسوم العادات إذا في سلطان اسمه سلطان العادات وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمطوعين والعامة فربي فيها الصغير ونشئ عليها الكبير واتخذت سننا بل هي أعظم عند أصحابها من السنن الواقف معها محبوس والمتقيد بها منقطع عم بها المصاب وهجر لأجلها السنة والكتاب من استنصر بها فهو عند الله مخذول ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله فهو عند الله غير مقبول وهذه أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله أما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه وهي ثلاثة هنا بقى التفصيل اهو لقضية العوائق قال العوائق ثلاثة الشرك والبدعة والمعصية الشرك البدعة المعصية فيزول عائق الشرك بتجرير التوحيد ويزول عائق البدعة بتحقيق السنة ويزول عائق المعصية بتصحيح التوبة وهذه العوائق خدوا بالكم قال لك لا تبين للعبد إلا إذا أخذ في أهبة السفر طول ما هو قاعد مش هيبان له حاجة لأنه مش شغال يبقى لازم يتحرك عشان يشوفه لما تتحرك هيبان لك فكونك بتتحرك ويبان لك ده ما يحبطكش ساعات لما يجي يمشي شوية ويبتدي يقول لك ايه ده انا عندي كبر انا عندي القفة الفلانية انا مش عارف ايه ده كويس ما انت بدأت تقلب اللي جوه فبدأ يطلع انما لو انت قاعد محلك سر مش هتشوف حاجة طيب بعد كده قال ايه واما العلائق محل الكلام فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملذ الدنيا من شهواتها الرياسة صحبة الناس التعلق بهم ولا سبيل إلى قطع هذه الأمور الثلاثة علاج نضم على العلاج اللي قلناه في الفائدة السابقة إيه العلاج بشكل عام؟ قال لا سبيل إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع ما تحاولش يعني لو قعدنا ندخل على الموضوع من سكة تانية اللي هي ايه نعالج آفة آفة يعني انت بتحب الدنيا ابتدي اقول لك ذم الدنيا وما فيها وتكرهها بس لو ما حطيتلكش في المقابل حب الرحمن يبقى انت هتتعلق من حتة تانية يبقى قطعت ده وهتوصله في حتة تانية هو المرة دي فهم ان حب الدنيا عن فلوس فهيبطل الحتة دي بس هيتعلق بالجاه هتيجي تقفله دي هيتعلق بشيء تاني هيتعلق بشيء تالت هيتعلق بالناس فالقلب لازم هيتعلق بشيء فلو ما خدتوش وحطيته على الصراط المستقيم وخليته يهتدي هنا وخليته متعلق بالرحمن يبقى مش هيفهم يعني دواء كل اللي عنده آفات قلبية ومبتلى بقى بحب أي حد سوى الله عز وجل دواءه في ترياق الحب بهذا المعنى إذا لا سبيل إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هي بتحب كذا انت حبيت لي الدنيا ليه حبيت المرأة دي ليه تعلق قلبك بيها ليه كنت شايف انها لازم هي اللي تبقى في حياتك انت حبيتها علشان انت شفت بعض الإيجابيات فيها انت عليك ان انت تشوف الجانب الناقص هنا عشان التعلق ما يبقاش موجود وفي نفس الوقت واضح ليك الإيجابيات الأخرى التي لا سلبيات فيها حين يتعلق القلب بالمحبوب سبحانه وتعالى المسألة كده أنا قاعد بتكلم نظري بس هنقعد نتكلم تفصيلي أكتر لأن أنا قلت القضية في أخطر ما يكون لأنها هتحل مشاكل ياما إحنا واقعين فيها ولا ندري تعال نشوف قضية التعلق بغير الله دي أخطرها قد إيه نحدد للكلام ده أربع حاجات أول شيء التعلق بغير الله هو أعظم مفسد للقلب فيا من تقول لا أجد قلبي ابحث معي قلبك معلق بمن انت بتقول لي أنا بخش الصلاة ومش لاقي قلبي أنا بحاول بقالي فترة طويلة جدا إن أنا أحفر معاني الإيمان في القلب مش لاقي الرسوخ المطلوب أنا بتعلم والحمد لله يعني متدين بشكل أو بآخر أنا بحاول إن أنا أعمل حاجة لديني أنا فضل الله عز وجل مثلا بسوي كذا وكذا من الطاعات لكن ما فيش أثر ابحث عن أحد هذه المفسدات وأخطرها ده قلبك متعلق بمين وخلينا نتكلم مش بالكلام النظري ومش عايز إجابات إجابات ارتجالية وإجابات عفو الخاطر بأنك تقول طبعا كذا يا سلبا أو إجابا أنا متعلق بالدنيا وخلاص يعني هعمل إيه ما أنا حاولت قد كده ومش عارف أعمل حاجة أو العكس لا ازاي وفي اعظم من ربنا في قلبي لا خلينا نبقى موضوعيين في التحليل قلبك متعلق بمين شوف نفسك كده انت بتسرح في ايه اكتر حاجة شغلة بالك لما تبقى في خلوة ايه اكتر حاجة بتهجم عليك تبقى مشغول طول الوقت بيه بالله لو خلوت وقطعت عنك العوائق دي والعلائق دي بتلاقي نفسك مقبل على ربك وتبقى عايز تتحرك وتقبل عليه دي صفة صفة صحة وخير وإن كان الأمر محتاج إن هو ينضبط أكثر وأكثر ليكون التعلق أوثق إنما لو لقيت نفسك لما تيجي تخش تنام قاعد بتفكر في المشاكل اليومية بتاعتك والحياتية وال و و و و ومش قادر خالص تفكر في أي شيء آخر يمكن اللي يؤذك شيء تكون أنت مفرط فيه ولا حاجة يعني مثلا إيه ده ده أنا النهاردة ما عملتش كذا من الحاجات اللي هي واجبة في حقك يعني في واحد بالنسبة له بيشوف ان قيام الليل ده شيء واجب في واحد بيشوف صلاة العشاء ده انا لسه ما صليتش العشاء فهي دي ممكن اللي تحركه انما ما يحركوش ان هو وهو داخل ينام ايه ده انا ما صليتش الوتر النهارده ما قريتش حاجه في القران خالص هنام ازاي النهارده ما قريناش حاجه ولا عملنا حاجه فين بقى عمال الاخره فكل واحد بيبقى عنده هدف بيحركه اليوم عدى من غير ما يخطو خطوه يبقى ده هدفه انما في واحد قاعد مشغول النهارده فين واحوالنا الماديه تعبانه والامور مش عارف ايه وفي المتاهات وشفت قال لي ايه وشفت عمل لي ايه وقاعد في هذا الامر يبقى دنيا يبقى اعظم مفسد للقلب ابن القيم يقول فليس عليه اضر من ذلك ولا اقطع له عن مصالحه وسعادته منه فانه اذا تعلق بغير الله وكله الله الى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به اللي هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند الترمذي في جامعه من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس يخذله هنا قال وفاته تحصيل مقصوده من الله بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه فلا على نصيبه من الله حصل افهم علشان خاطر تبقى عارف بتيجي منين علشان تبرمج دماغك برمجة ايمانية السكة مش من هنا والله السكة انت عايز تطمع في ود اخيك او في ود زوجتك فيبتدي يجيب لها هدية يبعت لها كلام حلو ويعمل لها كذا مش هتاخد قلبها لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم مش هتشتري ده بالوسائل المادية انما هتجيبها من وليها هتجد الامر هكذا بس احنا متبرمجين واحد زائد واحد تساوي اتنين جبت لك هديه يبقى لازم تضحكي لي ولازم تعملي لي كذا ما عملتش كذا تساوي كذا هو كده احنا متبرمجين ماديا مش متبرمجين ايمانيا مش انا المفروض انا عارف ان انا عامل معصيه دلوقتي فاني اخاف ان اجد اثر معصيتي على دبتي وزوجتي لا ده هو اول ما هيعمل الكلام ده هو عارف انه عامل معصيه النهارده وبعدين يخش يلاقي البيت معمول يقول اعمل ايه هي شخصيتها كده وهي اصلا مش عارف ايه والموضوع ده بالعكس ده هي اللي مخلياني اصلا اعمل المعصيه دي فخلصنا من القصه خالص طول الوقت التحليلات خارجيه والموضوع احنا ما بنتعامل غلط متبرمجين غلط يا شباب شوفوا الكلام ابن القيم بيقول فلا على نصيبه من الله حصل ولا الى امله ولا الى ما امله ممن تعلق به وصل ولازم يخذله هنا مش انت خدت دي مش انت الدنيا طيب اشبع بيها هتبقى العقرب اللي هيلدغك ويسمك ويتعبك اي حاجة بقى من امور الدنيا قاعد انشغل ان هو يركب عربية مش عارف بكام مليون ويبقى مش عارف ايه هو اللي رقم واحد في مصر في كذا يركبها خايف من الحسد انا بدخل بيوت الاغنياء والفقراء فتلاقي اول كلمة بيكلمني في حاجات تانية خالص صور يا شيخ ده انا بتحسد على على العاية تقول لي ايه ده قال لي اه اصلا الحمد لله مثلا ربنا ابتلاني ببلاء كده فخدت بعضي وسافرت لندن سافرت علشان خاطر كذا جالي بقى الكلام من الناس يا نهار ابيض ده حتى لما بيعيوا بيسافروا بره حتى دي مت- متحله انما احنا لما هنعي مش هنلاقي فعايش ازاي بقى مرعوب مش عايز حد يخش بيته اصل لما دخل بيتي فلان الدنيا اتعملت قلت انا مسوي فين النعمه فين الاحساس ببهجه النعمه ما هي النعمه بتبان في عيون الناس طب انا راكب العربيه ومرتاح فيها بس بقى لما حد يجي يقول لي مش ممكن ايه ده وهم وهم فلما كده كده انا بقى حسيت ان انا بجد لا لو انت ما شفتش ده, ده دي تعمل كذا كذا كذا تتفرج هفتح لك السقف دلوقتي واعمل لك مش عارف ايه كده انا حسيت بالنعمه انما لما يجي يبص لي فيها وبعدين احس ان مش عارف ايه مش عارف استمتع بيها طول الوقت مش عايز حد يشوفني بيها اي حاجة بقى من امور الدنيا بنفس الامر ده يحصل مش عارف ايه اتجوز فلانة يا نهار ابيض يا ابن الذين فلان ده بيقولوا عليه كذا يحصل مشكلة بينه وبين مراته يبتدي بقى يقول لك شفت اتحسدت في القصة فمش عارف يستمتع بالنعمة فهو طول الوقت بقول لك ايه ما حدش يعرف ان احنا رايحين الحته الفلانيه بقول لك ايه ما تقوليش كذا ما تعمليش كذا وسوي لنا كذا قاعدين متكتفين الهم ده مش مخليني اعرف اعيش كده باريحيتي هو القصه هنا فيتعذب بجنس النعمه ولا الى ما امله ممن تعلق به وصل ادي المشكله واحد من المليارديرات مش كان قلت لكم الكلام ده كان بيقول لما كان ثروتي في الوقت اللي ما كانش فيه كانت ميزانية مصر 6 مليار كان انا شركاتي واصلة المليار ومش عارف 300 مليون يعني بص الرقم قد ايه بيقول والله العظيم ما كنت بعرف انام كل شوية يجي تليفون خدوها حصل كذا مش عارف انام والثروة قد ايه ولا الى ما امله ممن تعلق به واصل وانت قاعد تقول هو بس مش عارف يعيش حياته اصلا معاه مليار ومش عارف يعيش هي المشكلة كده قال الله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد قلنا كلمة الإله دي حبوا حاجة وذلوا وخضعوا لشيء فعبدوه من دون الله قلنا العبودية مش اللي هو قاعد يسجد لصنم ولا عبد شمس وقمر قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة قال الله واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به وهو معرض للزوال والفوات أمور الدنيا ثم قال ابن القيم ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت يعني اللي تعلق بغير الله سبحانه وتعالى ده كأنه علشان يحمي نفسه من هذه العوامل الخارجية كل بقى أنا عايز أعيش فعشان ما امرضش يبقى معايا فلوس من دلوقتي عشان ما يحصليش عشان ما يسويش كذا كأنه بالضبط كمن لاذ بمن لا ينفعه كمن استظل ببيت العنكبوت الذي هو أوهن البيوت قال فبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله ولصاحبه الذم والخذلان كما قال الرحمن لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا خذوها برضو قاعدة إذا تولت عنك أسباب التوفيق فابحث في تعلقات القلب الفاسدة أنا مش موفق كل ما أعمل كذا مش موفق فكر في القصة دي أعظم أسباب الخذلان لأنه ذكر هنا معنى خذلان اهو فتقعد مذموما مخذولة لقلبك متعلق بغيره شوف بقى أنت مخذول في إيه وافهم إن في هنا هنا نقطة معينة حتة كده فيها تعلق مذموم سبب لك هذا الخذلان يبقى أول حاجة التعلق بغير الله أعظم مفسد من مفسدات القلب اثنين التعلق بغير الله أصل للمعاصي احنا لسه بيقول دلوقتي قاعدة الشرك وقلنا ان هو اكتر حاجة تفسد عليك قلبك وتميت قلبك رقم اثنين عايز تدور على المعصية فكر على طول انت ليه بتعمل المعصية دي فكر في هذا المدخل يقول ابن القيم في الفوائد برضه أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة هم ثلاث حاجات تعلق القلب بغير الله وطاعة القوة الغضبية والقوة الشهوانية فكر معايا في أي معصية وقعت فيها واحد تعلق القلب بغير الله وهنا يخش موضوع الشبهات عشان بس المدخل الثاني العلماء قالوا ان اصول المعاصي من الشهوات او الشبهات دي وجهة ودي وجهة تتماشى معها بس ابن القيم فصلها هنا شوية قال تعلق القلب بغير الله اتنين طاعة القوة الغضبية بسبب الغضب يجور ويظلم ويتعدى والقوة الشهوانية فيقع في الفواحش وفي الفجور و و و قال وهي لو هتقولها بأمثلة معاصي تعلق القلب بغير الله يبقى شرك القوة الغضبية يبقى الظلم القوة الشهوانية يبقى الفواحش فغاية آخر المعاصي اللي بترتكب تحت مسمى التعلق بغير الله آخرها فين الشرك وأن يدعو مع الله إلها آخر وغاية طاعة القوى الغضبية القتل والظلم بقى هيظلم يظلم لغاية ما يفرق الدماء وغاية القوة الشهوانية الزنا ولهذا جمع الله تعالى سبحانه في قوله تعالى هذه الأمور ثلاثة فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يبقى جمعت الآية دي أصول المعاصي ودايما أنت بتعالج غلط لما تيجي تتوب بتتوب إزاي بتتوب من السطح من فوق اللي هو إيه بطل زي ما قلنا كده إطلاق بصر ما تخشش على الموقع ده ما تكذبش ما تغشش عايز تعالج صح اشتغل على الأصول يبقى تعرف ازاي تروض هذه الطاقات سواء الغضبية او الشهوانية وتعرف ازاي تعلق القلب بالله تبارك وتعالى يبقى حلينا المشكلة كلها الامر الثالث من مخاطر التعلق بغير الله انه سبب العذاب فهو سبب ضنك العيش والاضطرابات النفسية انا هقول لكم دلوقتي كلام ذكره بعض الاخصائيين النفسانيين عن المعنى ده بالظبط بس الراجل يعني عنده وجهة نظر كده او يعني فكرة شوية بالعلوم الشرعية فعشان كده هيقول الكلام بالظبط اللي العلماء ذاكرينه ابن القيم بيقول وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع سنة كونية أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد فيلي مجروحين قوي في العلاقات العاطفية والعلاقات البشرية وفي ما شابه اعرف أن هذا هو السبب عذاب من الله لالتفات القلوب عن المحبوب تبص على فلان ولا علانة ولا مش عارف ايه هم دول اشبع بيهم خليهم ينفعوك وفي إغاثة اللفان بص الكلام قاله في أكتر من موضع ومهم جدا قال في إغاثة اللفان إن تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضر عليه إذا أخذ منه ادانا نفس الكلام اللي افتتحنا بيه الدرس إن السبب الأساسي فين التعلق ده بيجي بإيه بالإسراف إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته طول ما هو مظبط المسألة كده ما فيش تعلقات كده في الإطار المحدود له شرعا أول ما يتجاوز ويحب ان هو يعني يوسع حبتين على نفسه وتوسعة في المباحات ودي مش حاجة يقع فيه هذه العقوبة يقول فإذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته غير مستعين به على طاعته فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك ويا ريت شباب المسلمين يفهموا الكلام ده ويا ريت المسلمين عامة يفهموا الكلام ده انه ممكن لبسه لبس ايه فيها ايه دي يعني فيها حاجة ان الواحد يكون عنده حاجة يعني حلوة كده وبتاع وانا بحب كل شوية لما يبقى معايا قرشين برضه الواحد ينزل له يجيب له اخر موضة ولا حاجة دي مشكلة فيها ايه يعني حرام دي يا شباب هتحرموا علينا عشتنا ليه يا شباب هو كده اه دي اه الزايد عن الحد يبقى طول الوقت عايز دي عايز دي انا بشوف الشباب كده وانا نفسي بتخيل ان دي ممكن تكون اخر الامور اللي ممكن تفسد على الناس حياتهم لكن لما تحتك بواحد كان من الأصل خالص عنده الحتة دي وبيتميز بيها قدام الناس كلها لما حتى ينتقل في الالتزام تلاقي كده وتلاقي الشكاوى جاية من بيته يا جماعة بيصرف إسراف غير طبيعي اللبس عنده مشكلة ولازم يلبس الماركة الفلانية ولازم يعمل كذا ولو ما كانش كده يبقى قاعد في كرب واكتئاب وممكن يهمل في العبادة ويعمل كذا لأنه مش قادر يتنفس في شهوته وبعدين يقول لك هي حرام في ناس عندهم نفس الكلام في الأكل والشرب حاجات مباحة اهي هو لو ما عملش كذا يبقى هو مش عايش لو هو ما دخلش المحل الفلاني وما اكلش كل شهر اكله حلوه كده من الاكلات اللي محترمه يعني لو ما عملش كذا كذا كذا بيحس ان هو مش عايش لو اكل اي اكل وشرب اي شرب ايه دي وما احنا عايشين ليه هو عايش كده عايش يتمتع بعدين يبتدي يقول لك انا ما بزنيش حرام انا ما البس لبس حلو واكل اكله نظيفه دي مشكله انا ما بزنيش انما التانية بقى عشان بتبقى متعلقه ولما يجي يتجوز تلاقيه مسرف جدا في الاستمتاع بزوجته والدنيا كلها متقضية كده ويبقى متعكنن ومقروف وحالته حالة ان هو مش عارف يعيش حياته بالطريقة دي وسبحان الله ربنا يقضي بقضائه انه مهما هيعمل لازم هيلاقي البذرة في الثمرة اعمل اللي انت عايزه هيجي عليك اوقات عذر هتعمل ايه اضرب دماغك في الحيط اهو كده حكمة ربنا عشان ما تتعلقش يا ابني ما هو هو اللي انت قاعد بتستمتع بيه ده هو نفسه محل النجس عايز ايه تاني فخلاص اقلب الموضوع مش حاسين ان المسألة ان الشرع يحطها كده ليه ليش معنى ده طب ما يبقى حاجة تانية وخلاص ايوه الحتة اللي انت تيجي عليك دي وتعمل كده ايوه هي دي هي دي بالظبط بس فحتى لا يتعلق القلب بسواه ادي سواه سواه اللي انت قاعد بوجع قلبك فيه ده ادي سواه ادي اخر آخر الدنيا ما هو ده تفكير من الحاجات اللي تخلي الأمور دي تشال يقول فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك ولو أحب سوى الله ما أحب فلا بد أن يسلبه دي حاجة تانية في العلاج برضه أحبب من شئت فإنك مفارق هيسيبك هيسيبك واللبس الحلو اللي انت كنت عامل عليه هيدوب أو خلاص مدته هتنتهي فانت ممكن تتكلفه وتتكلف عليه أموال قد كده وبعد كده هتستمتع بيه لحظة وانتهى مش هينفع يبقى معاك طول الوقت والزوجة هتكبر والأمور هتتغير والعربية اللي انت راكبها النهاردة موديلها برضه هيقدم والدنيا كلها إلى زوال أحبب من شئت فإنك مفارقه فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة والغالب أن يعذب به في الدارين تبقى نعمة وتنقلب إلى نقمة لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد كانت نعمة وما كانش في أحسن من كده نعم المال الصالح ليه العبد الصالح واتقلبت الفلوس وبقت هي اللي قطع بينه وبين ربنا لأنه بقى عايز يعيش وبقى عايز ينفقها في كذا أو تكبر بها أو بدأ يقول هو الناس دي مش فاهمة ولا إيه أنا اتحط مع الجماعة البيئة دول مش كده يعني في نفسه بقت المعاني دي وما شابه هو تزوجها وكانت نعمة المرأة الصالحة بعد كده اتفتنوا هما الاثنين وبعد كده كل واحد وقع على الثاني وبعد شوية بقت نقمة عليه بقى سبب النكد والهم والغم والكرب كله جاي من داخل البيت وبقى أكبر قاطع بقى هو نفس الكلام الدنيويات دي يقول اسمعوا الأدلة على ذلك قال الله والذين يكنزون الذهب والفضة أدي الفلوس ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ابنك يبقى أكبر عذاب بالنسبة لك نفس القانون بيتعامل معاه على أنه منطق بيربيه عشانه عشان هو ده اللي يكمل عشان الثروة دي مين اللي هياخدها هديها لفلان ولا علان عايز ليه بيربيه عشانه فعشان كده يعذب به يطلع الولد عاق او يطلع الولد منحرف سلوكيا في كذا ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون اذا من ابلغ العذاب ان يتعلق القلب بغير الله فيكون من جراء ذلك تشتيت الشمل اسمعوا أنواع العذاب تشتيت الشمل وتفريق القلب وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه طول الوقت يقول لك والله ويحلف لك تقول انت بتغزي الشيطان وبتغزي الحسد ويقول لك والله انت حاسب ان انا كذا وكذا وكذا انا عايز ومحتاج وحاسس انه طول الوقت ناقصه ناقصه ناقصه اشياء وهو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه الألباني من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له إذا تشتيت الشمل تفريق القلب كون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من العذاب الدنيا خمر فانت طول ما انت مخمور وسكران وعايش فانت حاسس ان انت حلو بس من جوه هو حاسس بالمعاني دي وفعلا السكارة كده غالب من يشربون هذه الامور بيبقى مشكلته الاساسية عايز انسى عايز ابعد عن الوعي ليه عايز تفقد الوعي عايز ابقى سعيد انت مش سعيد ليه ما كل حاجة من حواليك حلوة اهي ليه بتشرب ده ليه لا عشان عيش سعادة تانية ما انت لو كنتش عايش السعادة الحقيقية ما كنتش هتبقى محتاج ده غياب عن الوعي وفي غياب عن الوعي يبتدي بقى يزين لنفسه الأمور لكن هو ده سعادة حقيقية ولا سعادة مزعومة وموهومة لاستغاثوا من هذا العذاب على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه وهذا مصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب العزة الحديث عند الترمذي والإمام أحمد صحابه الشيخ الألباني يقول الله تبارك وتعالى ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك أدي أنواع العذاب أيضا من أنواع العذاب اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومحاربة أهلها ومقاساة معاداتهم قال بعض السلف من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب شيل بقى ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث علاماتهم هي هم لازم تعب دائم حسرة لا تنقضي هم لازم تعب دائم وحسرة لا تنقضي ليه؟ قال لأن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما هو فوق خد دي عايز اللي فوقيها عايز دي عايز اللي فوقيها فيقعد يجري يجري يلهث يلهث يلهث يلهث ولا يبلغ لو كان لابن آدم وديان من مال لابتغى إليهما ثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب كما في الحديث الذي في الصحيحين ومثل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام محب الدنيا بشارب الخمر كلما ازداد شربا ازداد عطشا وكتب الحسن البصري اسمعوا الكلام ده عشان كلام حلو قوي ودقيق قوي ويصب صبا في المقصود بس هو كلام فيه بعض الطول لكن اسمعوه وانقشوه على القلب اسمع هيقول ايه الحسن لعمر بن عبد العزيز قال فإن الدنيا دار ضعم ليست بدار إقامة هي إلى زوال دار غربة إنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرها لها في كل حين قتيل تذل من أعزها تفقر من جمعها هي كالسم يأكله من لا يعرفه وهي حتفه فكن فيها كالمداوي جراحة يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا ابعد عنها تبقى انت قاعد كده في النقاهة علشان تتقي أن تصيبك بلأوائها ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء فاحذر هذه الدار الغرارة تغر تضر ثم تمر الخداعة كانوا يسمونها السحارة تسحر أعين الصالحين حلوة خضرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيالة خلي الواحد يعيش في خيالات وأوهام التي قد تزينت بخدعها مكياج إبليس هي هتغسل وشها بعد كده هتطلع قبيحة تزينت بخدعها وفتنت بغرورها وختلت بآمالها وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس لما بقى اتقفل عليهم الباب بان الأمر على حقيقته وشربها فأصبحت كالعروسة المجلوة فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها والهة والنفوس لها عاشقة وهي لأزواجها كلهم قاتلة فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسى المعاد فشغل بها لبه حتى زلت عنها قدمه فعظمت عليها ندامته وكثرت حسرته واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت هذه واحد عشقها عملت فيه وعاشق لم ينل منها بغيته فعاش بغصته وذهب بكمده ولم يدرك منها ما طلب ولم تسترح نفسه من التعب فخرج بغير زاد واحد تاني كان عايز وعايز وعايز وعايز وما خدش اللي خد عملت فيه ايه واللي ما خدش عملت فيه ايه فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد فكن أسر ما تكون فيها أحضر ما تكون لها خف منها قوي وابعد عنها وحاول تتخفى منها سرورها مشوب بالحزن أمانها كاذبة أمالها باطلة صفوها كدر عيشها نكد عايز يبقى تاني أنا عرفت والله كفاية كده ادي الدنيا يعني يتقال لك الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه ولا فايد يتقال لك النبي صلى الله عليه وسلم مسك الجدي الأسك وقال لا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم وأقول لكم شوفوا قد إيه قبيحة وقد إيه منتنة وقد إيه تشبه بالجيف القذرة والجيف القذرة دي في قلبك وساكت ما هو شوية فلوس زيادة هو ده الجيفة القذرة اللي في القلب عشان كده القلب مش عايز ينضف عشان فيه نجاسات استشعر من الكلام ده كله إنها شيء نجس شيء لا ينبغي أن تطمح له ولا تتعلق به إذا من تعلق بغير الله عذب بصوا بقى كلام الراجل الطبيب النفساني ده بيقول إيه وبحكم عملي جاءتني حالات كثيرة وللأسف شبان وشابات متعبين نفسيا فتجد أحدا تعلق بالآخر والآخر تركه الصدمات العاطفية المعروفة أو يصبح لا يعيره اهتمام حبيته يا دكتور وعملت له وسويته وفي الآخر خالص الندل سابني ولا مديني وش ومش عايز يرد على تليفوناتي ولا بيعمل فيظن الشاب أو الشابة أنه سحر أو عمل له عمل انه في حد سحر له ده احنا كنا بنحب بعض جدا لا اكيد فلانة دخلت في الموضوع عشان كانت حاطه عينيها منه ويظن ذلك انه سحر او عمل له عمل فتركه بينما هو مرض نفسي بسبب التعلق بغير الله الراجل بيتكلم بقى بحكم التخصص النفسي بيقول ايه فيصاب بنوع من انواع الاكتئاب فتجده ادي المتعلق بغير الله منطوي لا ياكل يكره اهله تجده دائما متضايق ولا يعلم أين يذهب كثير التفكير بمن تعلق به دائما حزين قليل النوم جدا به أرق وهذه عقوبة من الله بيقول والدليل أنك تجد أناس مات لهم أقرب الأقرباء فيحزن ويصبر ويحتسب ولا يصاب بمرض نفسي ومن هنا اعلموا أن ما بني على باطل فهو باطل والنهاية مأساوية وأن الشخص الذي بنيت معه محبة ليست في الله سيتغير عليك يوما من الأيام وبعد أن يوقعك بمتاعب أو بحصول حالات ابتزاز منه فمهما تظاهر بصدقه أو وجدت شيئا من حلو لسانه أو أخلاقه التي يصطنع لا تغتر فالشيطان يزين يبقى التعلق بغير الله عذاب عذاب أخيرا في أضراره التعلق بغير الله يطمس الفكرة أصل هي بداية العلاج فكرة هو بداية العلاج إيه حاجتين لو فاكرين معادلة العلاج ومعادلة التغيير كنا بنقول شحن وفكرة وبعدين عمل تطبيق وبعدين استمرارية اللي يمشي بالأربع حاجات يتغير لو لم يكن هناك هذا الأمر ما عندوش فكرة هيتغير ازاي هيتوب ازاي هيعمل ايه لو دماغه رايحة في سكة تانية دايما هيكون هناك خطأ في قضية التوبة والتغيير لانه ما بقناهاش على اساس عقلاني صحيح ما حطش الخطة اللي يقدر يمشي عليها فالفكرة دي خطيرة جدا القضية هنا المدارج اللي عارفين اول منزلة ايه منزلة اليقظة اول حاجة اللي هي الشحن تيقظ هو مرة واحدة انتبه ايه ده انا بعمل كده ازاي بدأ يستشعر الخطر فتيقظ وانتبه عايز بقى يتحرك انا عايز اتوب طب اعمل ايه اصلي اروح اعمل عمره تبتدي تقول له لا لا المساله ليها منهج المنهج ده لازم تاخد بالك وتبتدي بقى تقول له وفي تدرج معين ابتدي بالواجبات في بعد كده كذا في بعد كده في منهج فلازم يبقى في فكره فابن القيم بيقول وانما تجتنى ثمره الفكره بثلاثه اشياء عايزه يفكر صح ويوصل بقصر الامل والتامل في القران وقلة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام يعني قصر الأمل تدبر القرآن تجنب مفسدات القلب الخمسة تخليه يفكر صح قصر الأمل هيخليه ينشغل بالمطلوب الدار الأخرة والقرآن سيرسم له المنهاج والطريق وتجنب مفسدات القلب ستصح له هذا القلب واحنا لسه قايلين لازم يبقى البداية من هنا تصديق بالجنان الإيمان مش بس قناعة عقلية لازم يبقى تصديق قلبي عشان يحصل الأمر ده تعلق يكون بالله سبحانه وتعالى حتى يكون الفكر مسددا طيب العلاج في نقاط سريعة قوي وبعد كده نفصلها بعدين لأنه طبعا الوقت اتسع بنا فيه عرض الظاهرة يعني ايه الأمر اللي بلغنا أن يتعلق القلب به اللي انت سمعته ده كله وممكن تكون حسيت ان انت عندك المشكلة دي لو انت حاسس بهذه المشكلة يبقى الدواء الاول هو المعرفة طب والمعرفة دي تكون ازاي ازاي المعرفة دي تثمر التعلق الواجب جيبها بالعكس هو أنت تعلقت بغيره ليه قول لي كده إيه الإيجابيات اللي أنت شفتها في غيره بيسعدني بيهنيني بحس بالراحة أطمح من وراء الكلام ده إلى التميز الفلوس دي بتخليني اللي معاه قرش بيسوى قرش فبالتالي فأنا شايف الجانب الإيجابي بتاعه أنا النهاردة قعدت أقول لك الجانب السلبي عشان تفهم إن اللي أنت شاغل بنفسك بيه ده مكياج يتشال إنما أنت في المقابل مش عارف بتتكلم كلام مجرد كلمني عن ربنا كده وحببني فيه حببني فيه ما تكلمنيش كلام مجرد ما تقوليش هو الذي خلقني وهداني ورزقني وعافاني وهو الذي يصلحني وهو الذي يحييني وهو الذي يميتني رب الأرباب سبحانه وتعالى ملك الملوك وتقعد تسمع لي الكلام حببني فيه خلي قلبي يحبه خلي قلبي يقبل عليه أشعرني بصفات جماله وأدخلها لقلبي فتخلي القلب مقبل عليه أكثر طب ما إيه اللي شاغل بالي أنا بوجع القلب اللي هنا ده اللي هو في التعلق بغير الله وانا سايب النعيم ده كله وشاغل نفسي بالنكد اللي في التعلقات المذمومة دي فهنا يقبل فده بيجي بايه بيجي بان انت اول حاجة المواقف دي لازم تسجلها اللي هي المواقف الربانية في حياتك ادي اول خطوة في العلاج سجل على قلبك وعلى خاطرك وفي اعماقك تلك المواقف الربانية وروض به نفسك انا بقول لك بتجربة عملية لانه انا لو قعدت من هنا للصبح اشرح لك اسم الله الكريم الاكرم هتسقف هتخرج تقول الله والله فعلا يا من انت كريم يا رب اكرم الاكرمين والله ماشي وهتسيب القصة من غير الاحساس ده يبقى مجسد في اعمال هو مش اكرم الاكرمين استحي على دمك بيكرمك وانت بتبعت له معاصي ليه ذنوبك اليه صاعدة ونعمه عليك نازلة لو انت كده انما المواقف دي اللي بتحرك يعني الواحد اول ما بيبتدي يفتكر كده ينهار انت مش فاكر لما كان الموضوع الفلاني وكان كرب قد ايه وعفاك ولما تحتك باهل البلاء لما تروح تبص على اخ مرض او ظلم وانت كان ممكن يحصل لك اللي حصل له انت لا ليه عفاك وانت مش مستشعر النعمه دي مش مستشعر نعمه الرخاء دي مش مستشعر نعمة الصحة دي مش مستشعر نعمة العافية دي مش مستشعر نعمة المال اللي في ايدك ده مش مستشعر نعمة الزوجة اللي عندك دي روح شوف فيعني كريم وأكرم وجميل فينفع يبقى هو كده وانت كده ما ينفعش لما تداوي قلبك بحسن الظن وحسن الرجاء لأن الشيطان بيخلي القلب يئسى بإيه؟ بالتسخطات فلما القلب يبقى في معنى حسن الظن ده وحسن الرجاء وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعه وان ربنا يعلم المفسد من المصلح وان ربنا بيختار لي الاوفق وان ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه فنعمه عليه سابغه واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه عاش عاش عملي الكلام ده جسد هي دي رؤيه النعم التي تورث المحبه في القلب تاني حاجه اشغل نفسك بيه هو ايه فكره الذكر يا شباب ايه فكرة الذكر فكرة الذكر بعض الناس بتفهمها بمعنى التحصن انا بقول اذكار الصباح والمساء من الاخر عشان ايه نغزي الشيطان ونخلص من المشاكل وهو برضو ايه الجماعة بقى بالذات اللي بتبقى خايفة من الجن والشياطين والمشاكل والحاجات دي تلاقيه ايه انا بقرأ كل يوم سورة البقرة يا شيخنا فهو منضبط قوي هنا حتى في دي يا اخي اذكره عشان يبقى على لسانك فتبقى قريب منه ده بيقول لك فاذكروني اذكركم اذكره عشان يذكرك يا أخي اذكره علشان تستعذب عذوبة اسمه على لسانك وقلبك يا أخي استشعر المقام العالي قوي ده في الذكر مقام عالي قوي ان انت لما تذكره ان هو يثني عليك ياه هو انا ايه علشان ابقى في المنزلة العالية دي الواحد لما يحب حد يبقى طول الوقت بيتكلم عنه شوف انت اول ما بتبقى متجوز اول ما تعقد مع اصحابك بقى ما شفتش النهارده رحت خرجت بقى امبارح وجبت لها اكل وحطيت لها مش عارف ايه وقالت لي كذا مش عارف اتصرف ازاي اقول لها عامل مش عارف ايه طول النهار والليل داوش كل اصحابه وداوش كل اللي حواليه بقصص اللي هيتجوزها صح كده ولا بيحصل ولا لا لما تبقى حابب حاجه طول الوقت تتكلم عليها حاببها طب والكلام ده ما بيحصلش ليه مع ربنا ولما نيجي نتكلم هنا تحس ان انا بقول حاجة بقى ايه يعني ايه اه هنتكلم على ربنا اه ماشي هنتكلم على ربنا يعني هنتكلم على ربنا نقول ايه يعني يا ربنا عظيم ربنا كريم ربنا كذا فانت بتحس انه كلام تقليدي كده يعني كلام لازم تقوله طالع مش من جوه صح يا شباب بتحسوا الكلام ده بتحسوا لما ان احيانا بنتقمص الدور انا بحس وانا قاعد كده مع حد وعايز يكلمني في موضوع وحتى لو هيكلمني عن ربنا سبحانه وتعالى وهيكلمني في العقيده بحس ان هو بيتكلم يا اما كلام نظري قاعد بيردده على لسانه وخلاص التوحيد ثلاثه انواع ولكن هو ما بيقوليش ربي فانا اطلع احس بربي ما بيقوليش الهي بحس من جوايا قلبي بيهتف بالاحساس ده ما بيقوليش لا اله الا الله ببقى مستمتع وانا بقولها حاسس بمعنى تاني القلب متعلق بغيره فعشان كده مش عارف يطلع المعنى مش عارف يحس بجمال المضمون لما يتكلم عنه سبحانه وتعالى تقرا الكلام ده في علم العقيده تبقى انت يقول لك واعظم العلوم علم الاعتقاد لانها تتعلق بذات الله وبصفاته وباسمائه تقعد تقول ايوه يبقى علم القاعده ده من افضل العلوم وتقعد تخش برضه في النظري فين الاحساس القلب لازم يحس لو عرفت دي وطبقتها عملي قفلنا على ده في المقابل لازم تقطع احنا قلنا اقطع ووصل ادي الحل اقطع ووصل مش هينفع تقطع تقطع تقطع من غير وصال يعني ايه انا هقطع هنا انا قفلت علاقة فاسدة كانت بيني وبين اي حاجة من الحاجات اللي انا متعلق بيها بغير الله اوصل بقى اوصل بقى في قيام واوصل بقى في دعاء واوصل بقى في مناجاة وتضرع قطعته وحطيت انا كنت شاغل بالي طول النهار والليل بالمشكلة الفلانية بدأت اشغل بالي بشيء يمس ديني بشيء يحبه بشيء يرضاه بقيت بيني وبينه حوار انا طول الوقت قاعد يا رب امشي كده ولا اعمل كده طب اسوي كده انا عندي استعداد يا رب اضحي باي شيء صادق انت عندك استعداد تضحي باي شيء اي شيء طب تعالى خد الاختبار ده هيبعت لك مطلوب دلوقتي اسبوع اعتكاف الشغل هيعملوا لي مشاكل انما اسبوع ده في حته سفريه الشباب كلها متجمعه في الحته الفلانيه وبجد اللي مش هيروح راح نص عمره بقول لكم ايه احنا مش شغالين مكن هيعمل البدع عشان ياخد اجازه انما ناخد اسبوع لله يبتدي بقى الكلام صح هو كده تعرف تعمل المواقف دي تقف وتقفل اي شيء مهما كان الصفقه الفلانيه ضايعه ده كان هيجي لك اضعاف اضعاف اللي كان بيجي لك في اي صفقه تانية وقلبي وانا اصلا كنت شغال الشغلانه دي عشان خاطر ايه الفلوس دي كنت عايزها عشان ايه عشان ارضيه ولا عشان تضغيه تضغي نفسك كلمة لازم في موضوع التعلق ده تتقال وهي في امور الدنيا كلها وتقعد تحفرها برضه وخدها قاعدة قلناها لكم قبل كده بس نذكر بيها انت تطلب ما يطغيك والله يعطيك ما يكفيك انت تطلب ما يطغيك مش هو كل كلام ابن القيم قاعد يقول لك الاسراف الاسراف ما يطغيك والله يعطيك ما يكفيك فاللي مديهولك كفاية عليك هو يدري أكتر منك بحالك هيبعتهم لك مش بخيل فما تقعدش شاغل بالك هيجوا منين هيجوا منين هيجوا منين اعمل بس كده ومالكش دعوة الدنيا هتمشي من عنده خد بس بالأسباب أنا لازم دلوقتي أعمل كذا وكذا مفيش حاجة اسمها كذا هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما تتقى يبقى اقطع ووصل وتعرف عليه بالمواقف ادي حاجتين ثلاثة محتاجين بقى في طريقة القطع دي نتعلم ازاي الزهادة من كل ما سواه وهو ده موضوعنا في اللقاء القادم أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم